غنى ثم ثنى بالسلام إن العيون بليل حب لا تنام جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام قولوا سنسمع قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فهذه حلقة خاصة في فقه الدعوة عطر الكلام قولوا سنسمع لكن قبل أن أدخل في هذا الموضوع لابد أن أذكر بعض الأصول المهمة لأن المرء إذا لم يؤصل لا يستقيم معه الفرع وهذه مشكلة كبيرة تواجه من يتحدث في أي علم من العلوم في أصول مرعية حتى ال ال الذين يتكلمون في الدين الآن ويخوضون في قضاياه الكبيرة التي تحقق فيها الإجماع يعني أنا عندنا مثلا حوالي 750 مسألة إجماع والإجماع ده الدليل الثالث من أدلة من الأدلة المتفق عليها احنا عندنا أدلة أصول الفقه أربعة متفق عليها وثمانية كمان العلماء في أخذ ورد فيها الدليل الأول القرآن ثم السنة ثم الإجماع الإجماع ده رقم ثلاثة القياس رقم أربعة باستثناء الظاهرية طبعا وكلامهم في القيا... في نفي القياس معروف لكن الإجماع إذا تحقق الإجماع ثبت الإجماع بشروطه فمنكره كافر ده عند كل العلماء إذا تحقق الإجماع يعني فأنا عايز أقول في في 750 مسألة إجماع نقل العلماء الكبار الإجماع فيها آه لا نسمح بقى بكثرة الجدل فيها أول ما أقول لك المسألة فيها إجماع تركن على طول مسألة فيها خلاف فيها أخذ ورد ممكن ناخد وندي في الكلام فمن ال ال ال ال من هذا المنطلق بنقول إن أي مسألة فرعية ما لم نردها إلى أصل لا يستقيم الفرع معنا ولعلمائنا كلمة جميلة يقولونها في باب المناظرات أو المباحثات بينهم يقولون لا يستقيم الظل والعود أعوج يعني لا يستقيم أبدا الفرع والأصل أعوج يبقى لازم الفرع الأصل يستقيم عشان الفرع يستقيم آه الدعوة الدعوة إلى الله عز وجل أشرف المناصب على الإطلاق لا يدانيه منصب أبدا ليه لأنه منصب الرسل ثم منصب أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم الدالون على الله عز وجل ف لابد أن تبلغ الدعوة بطريقة صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم آه كما في حديث أبي مسعود البدري أن رجلا كان يتخلف عن صلاة الجماعة لأن الإمام يطيل الصلاة فلما جاء رجل وقال يا رسول الله إني لا, لا أدرك الصلاة مما يطيل فلان طبعا بعض الناس ممكن يستغرب لا كيف لا أدرك الصلاة وهو يطيل المفروض كل ما يطول الصلاة أنا أدركها يعني لو نزلت في أي وقت عليه لسه في الركعة الأولى لا هو الرجل الصحابي رضي الله عنه قصده إنه من من كثرة إطالة من كثرة إطالته للصلاة يوم يتأخر ما يرضاش ينزل في الأول ليه لأنه عارف إن صاحبنا هيقرأ بجزء من سورة البقرة في الركعة الأولى أو جزء وشوية عشان يكمل سورة البقرة في ركعتين مثلا فيوم يقدر بينه وبين نفسه إن هو هيخلص ال- ال- ال- الركعة الأولى في نص ساعة والركعة الثانية في نص ساعة يدي لنفسه كده مساحة يعني فيقوم ينزل بعد ساعة إلا خمسة يكون الراجل ال- ال- يكون الإمام آه، يعني إيه آه، يعني آه، قرأ بسرعة شوية ولا بتاع يروح يلاقي الصلاة خلصت أدي إيه أنا لا أدرك الصلاة مما يطيل فلان قال أبو مسعود فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة كغضبه في هذا قال أيها الناس إن منكم منفرين طب هو اللي بيطول الصلاة ده إيه يعني بقى هو يعني بيحشش ولا بيسكر ولا ولا بيلعب ولا بيلهو ده صف قدميه بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه واقف في الصلاة يقول إن منكم منفرين في ناس كده في ناس لما بت... إذا أرادت أن تدعو إلى الله عز وجل ال- ال- الناس تنفر منها طيب حتى لا ينفر الناس من الدعوة ما الذي ينبغي عمله قال علي بن أبي طالب كما رواه البخاري في كتاب العلم قال حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وفي آه، أثر ابن مسعود الذي رواه مسلم في مقدمة صحيحه وهو منقطع الإسناد إسناده غير متصل واحد يقول لي طيب إسناده غير متصل وتقول لي في مسلم قلت لك في مقدمة مسلم ها لأن مقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم ها خلي بالك من الكلام زي ما بنقول معلقات البخاري ليست على شرط البخاري ليه لأن موضوع البخاري الإسناد المتصل إنما المعلق رايح أوله الإسناد الأو- من أوله رايح يا راوي يا اتنين يا الإسناد كله فمقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم عشان كده لو عزوت حديثا لمقدمة مسلم وقلت رواه مسلم العلماء يغلطوك يغلطوك ليه؟ قال لك تقول رواه مسلم في المقدمة في مقدمة صحيح ليه؟ لأن المقدمة ليست على شرطه زي ما كل بخاري علق حديثا من الأحاديث اوعى في الأحاديث المعلق تقول رواه البخاري وتسكت لأن دي تعتبر خطيئة في التخريج عند أهل العلم لكن لازم تقول إيه لأن تقول رواه البخاري معلقا ما تقولش رواه البخاري وتسكت لأن رواه البخاري وتسكت يعني متصلا يعني ففي في هذا ال- ال- الأثر أثر ابن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة فلا بد أن تعرف من تخاطب آه، الخطاب للغني غير الخطاب للفقير الخطاب للرجل آه، آه، صاحب الحشمة غير الخطاب للرجل الذي ليس له ذلك الخطاب لل- لصاحب المنصب الكبير ليس كالخطاب لصاحب المنصب الأقل منه ده له لون في الخطاب وهذا له لون في الخطاب اللي هو ايه بقى الجناح الثاني للعلم احنا عندنا ال- العالم لا يحلق في اجواء العلم وينجح الا اذا طار بجناحين وعلى قدر قوة الجناح يكون الطيران ممكن الجناح يبقى مكسور او يبقى مهيض مثلا يبقى فيه علة فيبقى الطيران ضعيف ها الجناح الأول اللي العالم العلم نفسه الجناح الثاني للعالم هو سياسة العلم مش أي إنسان حصل علما يستطيع أن يبلغ هذا العلم في واحد آه، ينفع يألف بس ما ينفعش يطلع للناس يدعو ده بتاع كتاب قلمه أبلغ من لسانه ده من المصلحة انه يفضل يكتب ليه؟ لانه ل- لو خرج من مكتبته ودعا الناس الى شيء ربما نفر الناس من هذا الشيء دعوة الناس تحتاج الى كياسة وتحتاج الى معرفة باخلاق الناس عشان كده ال- العلماء قالوا سياسة العلم اعوص من اتقان العلم ليه؟ أنا دلوقتي ما عنديش فكرة عن آه، آه، آه، باب من الأبواب باب من أبواب العلم يعني وأنا جاهل به تماما الحل حل عندي الحل بتاعي إيه أفتح الكتاب وأقرأ ما يتعلق بهذا الباب خلاص كنت جاهلا صرت عالم خلاص لكن الحكمة دي التي يولد المرء بها يولد المرء حكيما محاكم ال- ال- الغشيم يفضل غشيم طول عمره إلا أن يهذبه الإسلام عشان بس ما فيش حد يقول ما فيش فايدة فيا أنا مولود غشيم والكلام ده لا أنا أقول حتى يهذبه الإسلام وحتى يشذبه العلم ده لو أصله نفيس معدنه نفيس إنما لو معدنه ليس بنفيس هنعمل إيه القرآن المجيد أنتم تعلمون أن الله عز وجل أنزله ضياء وهدى ونورا تصور هذا الضياء والهدى يكون ظلاما لآخرين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أصله وحش معدنه ليس نفيسا يوم ياخد هذا القرآن اللي هو الضياء المفروض أنه يستضيء به والمفروض أن ي- يكتشف الطريق به وإذا بهذا البني آدم كل ما يجد بئرا يسقط فيه برغم أن معاه كشاف يبقى العمى مش عمى بصر بقى عمى بصيرة بقى ف... فالقرآن اللي هو أشرف الكلام يكون عمى على ناس ويزدادون به خسارة السبب أو الفرق بين ده وده إيه نفاسة المعدن وفي أبيات المرأة ال- ال- أبيات المرأة الأعربية اللي أنا يمكن ذكرته مرة قبل مرة مرة قبل ذلك الحقيقة صورت آه، يعني آه، المسألة دي تصويرا بديعا القصة بتقول إن هذه العربية كانت آه، في طريق من الطرق وبعدين وجدت إيه ذئبا صغيرا أم ولدته سابته فيعني صعب عليها انها تسيب الديب يموت وبتاع فاخدت الذئب الصغير دهوت اللحم دهو واخدته كان عندها شاه معزه يعني والايه لسه والده و- ولها بنت وكده فقالت ايه يعني الديب ده ايه او الكلب ده يرضع مع الايه يرضع مع المعزه دي فعلا الكلب الديب رضع وبتاع وكبر وربرب والكلام ده والست تروح مشوار وترجع الديب عمال يلعب مع المعزه والكلام ده لحد ما في يوم من الايام بعد ما الديب استوى بقى وصار ذئبا يعني ها رجع الست كده اذا بالديب فاتح كرش المعزه وبياكلها فالست اول ما شافت ال- المنظر ارتاعت وقالت ابياتا بقرت شويهتي وفجعت قلبي وأنت لشاتنا ولد ربيب غذيت بدرها وربيت فينا فمن أنباك أن أباك ذيب إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب خلاص ديب في جينات الد- الديب ترضعوا بقى لبن معزة ترضعوا لبن بقري ترضعوا لبن جاموسي هو ديب هيطلع ديب ويكبر ويبقى ديب صفاته كده في ناس من الناس فيها جينات اللؤم يطلع لئيم طول عمره مهما تحاول تعدله بالعلم تعدله بالإيمان بالدين بالكلام ده ما تعرفش تعمل معاه حاجة فاحنا عايزين نقول العالم الذي يبلغ دين الله سبحانه وتعالى لابد أن يطير بجناحين الجناح الأول العلم نفسه لأنه لا يحل لجاهل أن يفتي قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وقال الله سبحانه وتعالى الرحمن فاسأل به خبيرا أي لا تسأل عن الرحمن إلا خبيرا بالرحمن سبحانه وتعالى يبقى ده العلم ده ده اللي هو الجناح اللي الجناح الثاني امتى بقى تحط العلم ده تستخدمه امتى ساعات يبقى ما ينفعش تستخدم الدليل الصحيح ليه؟ لأنه مش مكانه وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها لولا حدسان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم ولكن قومك آه، قصرت بهم النفقة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعلمه من تعظيم قريش للبيت وإن هو لو هدم البيت لن يقول له أحد كلمة واحدة خلاص كانت له دولة وكلامه ماض لا شك في ذلك ولا يفعل شيئا إلا عن أمر الله هدم الكعبة يبقى الله عز وجل أمره بهدم الكعبة خلاص لكن الكعبة لها حشمة عند الناس وبعدين مبنية من زمان تنقض الكعبة ما ده حصل اللي حصل أيام ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما أيام ما كان هو الخليفة قبل ما تحصل القصة من بينه وبين عبد الملك بن مروان آه لقى الكعبة كده واهية البناء وبتاع فحب يجددها قالوا يا جماعة لما ال- الناس قال يا جماعة أنا أريد أن أهدم هذا البيت وأبنيه على قائد إبراهيم إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كذا وكذا وكذا الحديث اللي أنا قلته ده فبدأ كل واحد يقول رأيه ابن عباس الحديث ده في صحيح مسلم ابن عباس قال والله أرى أن تترك بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها فقال ابن الزبير والله لو كان هذا بيت أحدكم ما تركه حتى يجدده إني مستخير ربي ثلاثا واستخار ابن الزبير رح- رضي الله عنه ربه ثلاثا ثم انشرح صدره انه يهد الكعبة بالك بقى حد طلع معاه اتنين تلاتة اربعة ركبوا البنيان من فوق والناس كلها بتتفرج من بعيد قال لك هتنزل صاعقة من السماء هتاكل الجماعة اللي فوق دول ازاي ي- ينقضوا الكعبة ويهدموها فلما آه، بدأوا يهدموا بقى يشيلوا حجر وي- ويرموه والكلام ده هوت والناس كلها لقت لا في صاعقة نزلت ولا في حاجة نزلت بتاع تتابع الناس حتى ايه هدموا البيت كله ووصلوا إلى القواعد اللي تحت خالص إلى قاعد إبراهيم عليه السلام فأنا عايز أقول يعني شوف الكعبة كان لها يعني الحشمة النبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا برغم أن المصلحة كانت تقتضي أن آه، آه، أن يبنى البيت على قاعد إبراهيم ومع ذلك ما فعله وكان ممكنا مش هقول مستضعف زي مكة مثلا لا، كان ممكنا أن يفعل ما يريد ومع ذلك لم يفعل يعني ممكن الدليل الصحيح أنا ما أقدرش أحطه في مكانه ما أقدرش أحطه في هذا المكان ليه قال لك الزمان لا يناسب يبقى في هذه الحالة أسكت دي اللي بيسموها سياسة العلم عطر الكلام قولوا أنا أرجو أن أكون وفقت يعني أنا تكلمت على سجيتي وأرجو أن أكون وفقت في طرح هذه المسألة وفي تبسيطها لينتفع آه، شبابنا بها فيعم الخير الوفير على الناس والله سبحانه وتعالى أسأل أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطل والخطأ إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عطر الكلام قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام فالقلب صلى خلف تكبير الإمام